السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما عادش غير ثلاث أيام يا جماعة وينتهي أفضل أيام الله في هذا العام ما عادش غير ثلاث أيام عايزين نجيب آخرنا لأن كل ما الأيام بتتطور وبتدخل في آخرها كل ما الفضل بيزيد أكتر يا إخوانا أحد الدعاة كان مع مجموعة من الشباب فبيقول لهم شباب يعني عادي بيقول لهم زوجات النبي اسمائهم ايه يا شباب واحد بيقول له حليمه السعديه امه من الرضاعه بقت زوجه من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم طب فريق البرازيل اسمه ايه اسم اللعيبه بتاعته ايه قالوا له 15 اسم قال لهم بس انا اعرف 11 بس في الفريق قالوا لهم احنا جبنا لك اسماء الاحتياطي كمان يا وصلنا لفين يا جماعه وصلنا لفين يا شباب وصلنا لفين كان احد الشباب الغافل ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا يا رب عمل موقع موقع سيء للصور القذر على النت وعمل 150 واحد من اصحابه بيبعت لهم الكترونيا تلقائيا الموقع بيبعت لهم كل اسبوع صور من هذه الصور السيئه واتفق ودفع فلوس لشركه من الشركات عشان يفضل يعمل الخدمه ده ايه فجاه مات مات ونزل قبره والموقع شغال وبيبعت تلقائيا كل اسبوع صاحبه كان هيتجنن راح للشركه اللي بتوصل له الخط قال لهم امنعوا عنه الخدمه ده مات ده بقى تحت التراب ده بيتحاسب على اللي بيحصل ده كل الوقت قالوا له احنا مالنا نرفع ثمن الخدمه لمده كذا سنه قدام امه شافت بعدها رؤيه ان الكلاب جايه وقعدت تتبول على قبر ابنها وهي مش عارفه المسكينه مش عارفه ابنها كان بيعمل ايه تخيلوا يا جماعه كان العذاب بيصب عليه ربنا يتوب علينا جميعا يا رب يتوب علينا ويعفو عن اموات المسلمين جميعا يا رب تخيلوا ده سيئات جاريه وهو في قبره سيئات جاريه الاستهتار ضيعنا قد ايه يا امه محمد الاستهتار بالمعاصي والذنوب ضيعنا قد ايه لو رسول الله صلى الله عليه وسلم جه دلوقتي وسال الشباب من نظر اليوم منكم نظره الى حرام كلهم كتير جدا منهم يقولوا بانكسار انا يا رسول الله من اغتاب منكم اليوم غيبه انا يا رسول الله من ضيع اليوم تكبيره الاحرام انا يا رسول الله واقع الصحابه كان العكس تماما يا جماعه تماما النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع الصحابه مره بعد الفجر من اصبح منكم اليوم صائما ابو بكر انا يا رسول الله من تبع منكم اليوم جنازه انا يا رسول الله ابو بكر برضه من عاد منكم اليوم مريضا ابو بكر برضه انا يا رسول الله من اطعم منكم اليوم مسكينا ابو بكر برضو انا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد في يوم الا دخل الجنه العلماء قالوا دي كلمه خطيره جدا قالوا معناها دخل الجنه بلا حساب ولا عذاب يا جماعه دخل الجنه لو الاربعه دول اجتمعوا في عبد في يوم عشان كده انا النهارده جايب لكم صفقه لا تعوض جايب لكم فرصه لا تعوض مع عباده لا تعوض والله يا اخواني انا عايزكم تركزوا معايا النهارده في الحديث ده صفقه النهارده شحنه النهارده عمل النهارده اللي نتقرب بيه ربنا هو الحديث ده من اصبح منكم اليوم صائما ابو بكر لو كان الرسول كمل على اعمال تانية كان قال برضو انا ابو بكر في اول ساعه من النهار عمل اربع صفقات مع الملك هنشوف كل صفقه ثوابها شكله ايه نبدا باللي بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما الصيام يا شباب الصيام يا جماعه معظم الناس ما عادتش بتصوم ليه اثنين وخميس في الايام العاديه او يوم ويوم او او او الصيام يا جماعه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بدا بيه تخيلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة سبعين سنة يعني انت بيوم واحد تمشي مسيرة 70 سنة في الطريق لربنا يعني انت بيوم واحد تقطع المسافة اللي غيرك بيقطعها ب 70 سنة في البعد عن النار شوفوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين يعني انت بأسحرك وفطرك واكلك وشربك عبادة لانك انت بتنوي بهم الصيام تخيلوا يا اخواني لما الرسول عليه السلام الصحابة سألوا قال له عليك بالصيام فانه لا عدل له ملوش مثيل في الثواب ملوش مثيل في الميزان عليك بالصيام الصوم الزمه اوعى تسيبه تشبث بيه عض عليه بالنواجذ الحديث اللي اخطر من كل دول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة افضل خاتمة ممكن تموت عليها انك تموت وانت صايم طب انا عايز اموت وانا صايم ما انا عاش على شيء مات عليه واظب على اثنين وخميس واظب على اثنين وخميس الناس اللي مضيعين صيام العشر الاوائل من ذي الحجه اللي اليوم فيها ورد عن السلف انها بتضاعف الى السنه نضيع صيام الايام دي امال هنعمل ايه بعد ما الايام دي تروح هنعمل ايه يا جماعه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم لا ترد منهم الصائم حتى يفطر طول ما انت صائم دعائك مستجاب عند ربنا سبحانه وتعالى حد يضيع الثواب الرهيب ده الثواب العظيم دهوت حد يجرؤ يا جماعه انه يضيع هذا الثواب فزي الحديث القدسي كل عمل ابن ادم يجزى به عشر حسنات الى 700 ضعف إلا الصوم يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أنا أجزي به لما واحد ياخد حافز من المستشفى بتاعه زي ما رئيس الجمهورية يكرمه بنفسه بنفسه شوفوا التكريم المعنوي والمادة هيبقى شكله إيه إلا الصوم إنه لي ليه لأنه كله إخلاص لله ليه لأنك أثرت ما يحب على ما تحب ليه لأن ما فيش حد تعبد لوثن في التاريخ بعبادة الصوم أبدا ما حدش عبد بها غير ربنا سبحانه وتعالى ليه لأنك بتضحي عشان ربنا بشهوتك يعني إيه يعني في الميزان في أعمال بتضاعف لعشرة في أعمال لسبعمية في أعمال ما حدش يعرف قدر المضاعفة بتاعتها ده الصوم يا جماعة أعلى الأعمال مضاعفة في الميزان هو الصوم اللي احنا مفرطين فيه يعني إيه يعني كل الأعمال لها مقاييس في الحساب والصوم لوحده له مقاييس تانية في الحساب وللصائم فرحتان فرحة حين فطره وفرحة حين يلقى الله زي بشر الحافي لما مات بعد عمر حافل بالزهد رؤي في المنام ما فعل الله بك قال أجلسني على مائدة أمامه وقال لي كل يا من لم تأكل اشرب يا من لم تشرب تخيل لما أنت تموت وربنا يقول لك كل يا من لم تأكل اشربي يا من لم تشربي تخيلوا التكريم يا جماعة ساعة الموت لحظة لقاء الله ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك تطلع من تحت التراب يوم القيامة وانت تطلع ريحتكم مسك ريحتنا مسك من الصيام الحديث ده قال الصائم بيحصل له ايه في الاخره على الميزان المضاعفه الرهيبه لحظه البعث ريحته مسك لحظه الموت فرحه ربنا بيه وتفريح ربنا سبحانه وتعالى ليه وفرحته بالله في الميزان في الجنه ساعه العرض على الله وربنا سبحانه وتعالى بيحبه وفرحان بيه تخيلوا يا جماعه في روايه ثانيه كل عمل ابن ادم له كفاره الا الصوم كل عمل ابن ادم له كفاره الا صوم يعني ايه العلماء قالوا كلام خطير جدا يعني يوم القيامه على القنطره انت ممكن يكون معاك جبال حسنات الناس تقول لك هات حقي هات حقي هات حقي حسناتك تروح العلماء قالوا الا الصوم الصوم محدش يقدر ياخد منك حاجه فيه الصوم ده خالص مخلص ليك ده اللي ممكن يتاخد منك كل حاجه وتدخل بيه الجنه يعني زي ما يكون واحد عنده حصانه دبلوماسيه على قصر من قصوره اشهر افلاسه يمدوا ايدهم على اي حاجه الا القصر ده محدش يقدر الصوم عليه حصانه ربانيه محدش محدش يقدر ياخد منك حاجة تخيل لما يوم القيامة على القنطرة تلاقي صومك محدش خد منك حاجة منه تفرح قد ايه بالصيام وتندم قد ايه على قلة الصيام يا جماعة ان في الجنة باب يقال له الريان في الجنة يعني جنة جوه الجنة من شدة نعيمها يقال له الريان الصوم له باب كامل لوحده في الجنة يا أمة محمد الريان يعني ربنا هيروي كل شهواتك عشان لقمتين المية وبقين المية واللقمتين اللي انت ضحيت لله بيهم ينادى يوم القيامة اين الصائمون لو انت ما صمتيش هتندمي قد ايه ساعتها لو انت صمت هتفرح قد ايه ساعتها فاذا دخلوا منه لا يدخل بعدهم منه احد يعني حصريا على جنة الريان يعني في انواع من نعيم الجنة حصريا للصائمين فقط حصريا انواع من نعيم لا يتلذذ بها الا الصائمين في الجنة تخيلوا يا جماعة تخيلوا ان ربنا سمى الصائمين في القرآن السائحين التائبون العابدون الحامدون السائحون سياحة هو الصوم سياحة اه سياحة الروح في ملكوت السماوات لانك بتتخلص من اغلال النفس وشهواتها روحك بتطوف في افاق من الايمان هتحس بلذات ايمانيه عمرك ما حسيت بيها قبل كده لما هتروحك هتتفك من اغلال الشهوات وتنطلق سياحه الروح يا جماعه الصيام سياحه الروح تخيلوا يا جماعه تخيلوا يعني ثم الصيام يا اختي في الله الصيام هيخليك تخسي ايوه هتخسي وهتبقي جميله وهتتجوزي بسرعه يبقى ما تصوميش ازاي ولو ان الشباب ما عادش فارق معاهم الايام دي الكلام ده شباب الوقت شعارهم ممكن واحد يجي يقول له الحق ده انا عندي ليك عروسه بشقه يقول له يا حبيبي الحقني بيها هات لي صورتها اجيب لك صوره العروسه لا صوره الشقه عروسه ايه احنا عايزين الشقه يا عم دلوقتي اخ من الاخوه بيقول للاخوه بيقول لهم يا جماعه اخوات البوسنه عايزين حد يتجوزهم عايزين لله نتجوز اخوات البوسنه لله هم كلهم متجوزين طبعا فواحد بيقول له او معظمهم فواحد بيقول له لله قال له اه لله قال له طب ما في في الصومال اخوات برضه عايزين حد يتجوزهم ما تيجي نتجوزهم لله ولا اشمعنى لله مع بتوع البوسنه بس فاحنا عايزين يا جماعه دلوقتي الصيام الصيام يا جماعه له ثمار في كل حاجه في حياتنا كل حاجه تخيلي ان الصيام ده عباده مستمره عداد الحسنات شغال طول 12 ساعه طول ما انت صايمه تخيلي ان يوم الصيام بيضاعف 10 ايام في الميزان بكل يوم 10 ايام في الميزان ليه النبي قال فان قاتله احد او شاتمه فليقل ان امرئ صائم يقول لنفسه مش يقول للناس يقول يفكر نفسه افتكر انك صايم اوعى تضيع الثواب الرهيب ده اوعى تضيع الثواب العظيم ده الصيام يا جماعة الرسول عليه السلام بيقول أكل طعامكم الأبرار يعني كأن أقول لك يا رب الملوك تأكل من أكلك يا أخي أكل طعامكم الملوك أكل طعامكم الصائمون أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار أفطر عندكم الصائمون زي ما أقول لك أفطر عندكم الملوك كده حاجة شرف شرف للي يفطر صايم وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة النبي جمع بين الصايمين والملائكة والصايمين والأبهار أبرار عبادة بتخليك زي الملائكة زي الملائكة ابتدع طعامك وشرابك لله سبحانه وتعالى بل قد يكون كمان افضل لانك انت نفسك فيه الملائكه مش نفسهاش فيه يا جماعه ربنا الايه اللي بتهزني في القران والله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون يا سلام على البشر والامل اللي بيجي في صدر الواحد لما يقرا الايه دي يحس ان ياما عندي خير ليكوا يلا هتصوموا لي يلا هتصوموا عشاني وهتدعوا شهوتكم عشاني يا سلام يا رب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب في علماء قالوا الصابرون هنا اللي هم الصائمون بتاخدي بلا حساب بلا حساب يا جماعه بلا حساب زي حديث الرسول ما اجتمعنا في عبد في يوم الا دخل الجنه بلا حساب انا بجيب لكم صفقات خطيره نفرط فيها ازاي بني الاسلام على خمس من ضمنهم صوم رمضان من ضمنهم الصيام من ضمن اعمده الدين واركان الدين يعني انت لما بتصومي بتمتني اساس دينك الناس يا جماعه اللي بتستهتر بصيام 10 ذي الحجه اوعي الحقوا يا جماعه اللي اثر في الصيام اللي اللي فاتت الجمعه والسبت والحد يا جماعه الحد طبعا عرفه الامه كلها بتصوم بفضل الله يا جماعه اوعوا يا جماعه تفرطوا وبعد الايام دي اثنين وخميس انا اعرف اخوه كتير بتصوم يوم ويوم فيها ايه يا جماعه عايزين نجتهد في العباده لله سبحانه وتعالى عباده الصيام عباده في غايه الخطوره عباده والله يا جماعه انا قاعد قدام النصوص بتاعه الثواب وانا مبهور يا رب احنا بنضيع كل ده ليه يا رب بنضيع باب الريان ليه يا رب بنضيع كل الرضا والمضاعفه مضاعفه الحسنات اللي فوق ال 700 ضعف ليه يا رب بنضيع انك انت تفرح قلوبنا يوم ما نلقاك لحظه لقائك ليه يا رب بنضيع كل ثمار ولحظه البعث وريح المسك لحظه البعث بنضيع كل ده عشان ايه ادي اول صفقه في الحديث ادي اول جزء من اصبح منكم اليوم صائما ها كلنا هنقول انا بقى ان شاء الله باذن الله من اول بكره ان شاء الله طيب من عاد من من من تبع منكم اليوم جنازه او من شهد منكم اليوم جنازه جنازه يا جماعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازه حتى يصلى عليها لغايه ما صلى عليها فله قراءه ومن شهدها حتى تدفن مشي وراها لغايه ما اتدفنت في المقابر فله قيرتان قالوا له يا رسول الله ما القيرتان قالت مثل الجبلين العظيمين وفي روايه كل قيراط مثل جبل احد اللي مطوق المدينه المنوره كلها يا جماعه ده ثواب رهيب حد يضيع الثواب ده واحد يقول لك طب انا اجيب منين اجيب ال... اجيب ال... الميت منين يا جماعه الحمد لله الميتين كتير والحمد لله يعني هو احنا الميتين قالوا ولا ايه ثم انت ممكن لو جوزك مزعلك تدخلي على جوزك بسكينه وكياس بلاستيك تقولي له يا حبيبي انا بحبك جدا بس انا بحب الجنه اكتر والله وانا طبقت الحديث النهارده بس مش لاقيه جنازه طب اعمل ايه او واحد زعلان من مراته مثلا ممكن يقول ايه اعمل ايه بقى ما انا عايز اكمل الحديث والجنه اغلى عندي من اي حد يا جماعه لو ما لقيتش جنازه في مساجد كتير جدا معروف ان دي فيها جنازات كتير بس ما يكونش فيها قبر طبعا طبعا معروف ان فيها جنازات كتير جدا في الظهر والعصر ما لقيتش اقف عند اول طريق المقابر واي جنازه جايه كمل المسافه دي وراها تبقى انت مشيت وراها لغايه ما لغايه ما دفنت يا جماعه الموضوع بسيط والله بس احنا نعزم صدق او لا تصدق قيراطين في الجنه بانك تتبع الجنازه غير الصفقه الكبيره اللي احنا فيها الصفقه الثالثه في الحديث من عاد منكم اليوم مريضا مين يا جماعه كل مريض فرصه رهيبه رهيبه مين اللي عاد مريض تتخيلي ان ربنا ممكن يلومك يوم القيامه على صاحبتك اللي مرضت وانت ما زرتهاش تخيل ان ربنا ممكن يزور يومك على جارك اللي مرض وانت ما زرتوش عبدي مرضت فلم تعدني كيف اعودك وانت رب العالمين اما علمت ان عبدي فلان مرض اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده ده انا كنت هناك انا كنت هناك مش انت كنت عايزني وعايز تطلب مني انا كنت هناك لو وجدتني عنده مره انا واخ من اصحابي بنزور مريض في المستشفى فبعد ما مشينا بيقول لي جالك قلب تسيب ربنا سبحانه وتعالى وتقوم رايح بقى لاي حاجه تانية على وجدتني عنده يا جماعه شوفوا الحديث الخطير صدق او لا تصدق من عاد اخاه من عاد اخاه لو اخوك مرض صاحبك يعني او اخوك في الله مرض وعدته كان في خرفة الجنة حتى يرجع في خرفة الجنة يعني ايه الخرفة دي انت عارف يعني مكان في البستان اللي على يمينك الاشجار والنخيل وعلى شمالك الاشجار والنخيل وانت قاعد تنقي من الثمار بقى ملذ وطاب يعني في قلب نعيم الجنة في قلب قلب نعيم الجنة تخيلوا يا جماعه من عاد مريضا خاض في الرحمه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الادب المفرد من عاد مريضا خاض في الرحمه انت خايد في الرحمه فان قعد رحت وقعدت عنه استقر فيها تخيلوا بقى تخيل ان سبعين الف ملك بيصلوا عليك طول الليل لو انت عدت اخوك في الله تخيلوا القفزات الايمانية دي يا جماعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الاخرة ده في واحد اسلم يهودي بسبب زيارة الرسول عليه السلام ليه وهو مريض لما الرسول زاره وهو مريض وقال له اسلم وابوه قال له اطاع ابا القاسم وال- وال- والغلام اسلم يا جماعه عياده المريض ده عباده مباركه عباده من العبادات المباركه يعني طب اجيب مريض منين يا اخي روح المستشفى يا اخي بعد الظهر في ميعاد الزياره ادفع التذكره ال 2 جنيه وادخل زور اي مريض يا اخي وطمن عليه وطبطب عليه وادعي له ايوه ايوه أنت ف- فرحه جدا واخرج تاني ايه المشكله اي واحد صاحبك عنده اي مرض ولا اي واحد تعبان اي حد يا جماعه مريض يا جماعه روح عود مريض روح يا جماعه ده ده ده, ده صفقه من الصفقات الخطيره الجزء الرابع من اطعم منكم اليوم مسكينا مين اللي اطعم مسكين النهارده الساعي على الارمله والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر كالمجاهد في سبيل الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ها فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم قطافها ويطوف عليهم ولدان ايه ده ايه كل ده عشان اطعام الطعام عشان اطعام المساكين مين اللي ضيع ثواب اطعام المساكين ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يعني حاجة افخم من الفميه كمان بقى فميه الجنة شكله ايه ده محدش يعرفه بقى لمن اطعم الطعام شوف بتترفع للفردوس الاعلى قد ايه في الغرف تخيلوا يا جماعه ان الرسول بيقول اتقوا النار ولو بشق تمره يعني ممكن اطعام نص تمره لواحد مسكين ممكن باكو بسكوت تديه لواحد شحات في الشارع ممكن حته بتهايه بالجبنه اللي بتتباع دلوقتي يعني ب- بسائر انواعها في اي محل بجنيه ولا حاجه تديها لواحد غلبان اطعمت مسكين اطعمت مسكين الوقت انت متخيل ثوابك شكله ايه الوقت انت متخيله ثوابك شكله ايه يا جماعه كل الثواب ده مضيعينه ليه ليه ليه بنضيع كل ثواب ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام بسلام دي كلمة ادخلوها بسلام دي حلم كل مؤمن ان احنا ندخل الجنة بسلام من غير اخطار ولا اهوال ولا رعب ولا فزع لا في القبر ولا في القيامة ولا على الصراط ولا على القنطرة تدخلوا الجنة بسلام مين اللي يضيع ده الصحابي اللي يروى في الاثر ان هو بيموت بيقول ليته كان كاملا فلما عرم تفسيرها ليت ايه ليته كاملا وكان كاملا وهو بيحتضر انه مرة كان ماشي معاه قرصة في الشارع لقى واحد مسكين قسمها نصين اداله نص وخد نص فلما راى ثواب الاطعام من وهو بيموت من وهو بيموت قال ليته كان كاملا يا ريت يا ريت لما نشوف ثواب الحاجات دي يوم القيامه يا جماعه ربنا بيقول وهو اسرع الحاسبين كل الكلام اللي بقوله لكم ده ثوابه هتشوفوه فور ما تعملوه هتشوفوه في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي اول ليله في القبر وفي القيامه هتبقى القلوب يا ريتنا كترنا يا ريتنا زودنا يا ريتنا عملنا على قد ما قدرنا يا ريتنا ما ضيعناش ولا مريض ولا سيبنا ولا جنازه زي ابن عمر ما قال كم ضيعنا من قراريط اللي هي صلوات الجنازات يا ريتنا ما سيبنا ولا اتنين ولا خميس يا ريتنا يا جماعه يا ريتنا ما سيبناش ولا مسكين ما طعمناهوش يا ريتنا اشتغلنا في صنائع المعروف على قد ما نقدر اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمره تقدر تستحمل لما ربنا يقول لك ساعه العرض على الله عبدي استطعمتك فلم تطعمني كيف اطعمك وانت رب العالمين اما علمت ان عبدي فلان استطعمك اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي لوجدت ذلك عندي لوجدت ذلك عند الله هتلاقيه هتلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى نقدم لله يا جماعه نقدم لربنا سبحانه وتعالى واحنا هنلاقي كل ده عند الله سبحانه وتعالى صدق او لا تصدق من اصبح منكم اليوم صائما انا يا رسول الله انا عايزين بكره ان شاء الله نطبق كلنا الحديث ده عايزين بكره ان شاء الله باذن الله كلنا نعمل الحديث ده كلنا ما حدش مننا بكره الجمعه ان شاء الله يبقى يوم صيام خلاص هتيجي بعد الظهر وبعد صلاه الجمعه تزور اي مستشفى من المستشفيات تدفع ال2 جنيه التذكره وتروح تزور اي مريض او اي حد صاحبك مريض او اي حد جارك او جارتك مريضه نزور مريض يا جماعه طيب واطعام الطعام اشتري سندوتشين حلوين كده او اشتري ثلاث باتيهات ولا حاجه حلوين كده بال- بالجبنه من ام جنيه ولا حاجه وحطهم معاك في كيس طول ما انت ماشي اول ما تشوف مسكين خد يا عم دي لله اول ما تشوف شحات خد يا عم دي لله تبقى انت اطعمت مسكين الله اكبر طب اتباع الجنازه صلي الظهر والعصر في مسجد من المساجد اللي فيها بتصلى جنائز كثيره ودي كتير جدا يا جماعه في كل مكان ولو شاب في قريه ما اللي بيموت بيتعرف على طول انه فلان مات وبيتنادى عليه وبيعرف فورا ما تضيعش الثواب ده يبقى تتبع الجنازه على طول طب اتبعت الجنازه طب وبعدين طب المراه اتبع الجنازه لا الرسول نهى النساء عن اتباع الجنائز يعني ايه يعني انتوا الصفقه بالنسبه لكم ثلاث حاجات بس انك تصومي وتطعمي مسكين وانك انت تعودي مريضه شوف اي حد من اخواتك او جيرانك او حد مريض او اي مريضه في مستشفى وتعودي مريضه يبقى انت بالنسبه لك اتباع الجنائز طب اعمل مفيش حاجه بدلها ادعي لاموات المسلمين ادعي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اغفر لمن مات منهم ومن كان حيا يا رب العالمين ادعي لاموات المسلمين ان احنا نلحق يا جماعه يعني ايه يعني يا اخواني انا عايز اقول لكم الوقت يا جماعه الصفقه الخطيره اللي انا قلت لكم دي الجنه بلا حساب ولا عذاب في الحديث بتاع سيدنا ابو بكر الصديق هتاخدي ايه لو عملت الصفقه دي تخيل يوم القيامه وانت سبعين الف ملك خدتهم وخدت صلاتهم عليك بسبب عيادة المريض بيزفوك لباب الجنة اللي انت خدته بسبب صيامك دخلت جوه لقيت قراريط النعيم اللي انت خدتها بسبب اتباعك للجنائز وبعد كده سكنت في غرف النعيم اللي انت خدتها بسبب اطعام الطعام وفوق كل ده دخلت بلا حساب ولا عذاب ليه عشان الاربعه دول اجتمعوا فيك في يوم واحد نضيع دول طيب نعملهم امتى بكره يا جماعه ان شاء الله بكره الجمعه نبدا نطبق الكلام ده باذن الله سبحانه وتعالى ويوم عرفه يوم عرفه تخيلوا بقى الثواب مضاعف فيه قد ايه نطبق دي يوم عرفه ان شاء الله كلنا اللي هو يوم الاحد باذن الله سبحانه وتعالى يعني مش نعتكف ما يا سيدي ما الاعمال الصالحه كلها يعني ذات رحم يا سيدي ما احنا نعتكف ان شاء الله وفي نفس الوقت ايه زي ابن عباس وزي سعيد بن جبير وزي كبار التابعين والسلف ولكن في نفس الوقت ايه المشكله لو خرجنا برضه وعملنا الموضوع ده وكل اسبوع نثبت يوم نعمل فيه الموضوع ده يعني كل اثنين كل خميس مره اثنين مره خميس يبقى في يوم في الاسبوع انت بتعمل الاربعه دول ليه عشان ابقى ان شاء الله من اهل الجنه بلا حساب ولا عذاب باذن الله سبحانه وتعالى يعني نعمل ايه بكره خلاص قلت لكم يا جماعه ان شاء الله باذن الله سندوتشين من البيت او باتيه او اي حاجه تنفع اطعام مش يا جماعه انا باكل بسكوت ينفع اطعام انتوا فاكرين الموضوع ايه مش لازم وجبه كبيره ولا وجبه تبقى حاجه جميله معاك في ايدك لا اول شيء حتى قبله بعد الظهر المستشفى خلاص عشان تزور مريض او اي مريض تعرفه من الضوء صلاه الظهر وصلاه العصر تصلي في مسجد فيه جنائز او تقف بعد الصلاه على الطريق بتاع المقابر تستنى اي جنازه جايه تمشي وراها لغايه ما تدفن وتقف شويه تدعي لهذا الميت باذن الله سبحانه وتعالى وتبقى صايم تتسحر الليله ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين وبعد رمضان يا جماعه الصيام يا جماعه صيام اثنين وخميس يا جماعه او صيام يوم ويوم يا جماعه او صيام يوم في الاسبوع الصيام يا امه محمد الصيام الصيام وتيجي تفطر في المسجد تحط شويه باتيه حتت باتيه جبنه صغيره كده باتيه مع كوبايه ميه وتمرتين ايه ده ده عشان اللي صايم يقوم الناس في المساجد تتعود ان اثنين وخميس صيام على طول وتبدا تشجع الناس وتنشئ تنشئ الاجتهاد في الصيام في المنطقه بتاعتك والمسجد بتاعك يبقى الصيام يا امه محمد عشان الثواب الرهيب الثواب العظيم بتاع الصيام ده ما يضيعش مننا ان اللي يختم ليه بالصيام يبقى يبقى يدخل الجنه ان الصيام ساعه البعث ريح المسك في الميزان اكتر عمل هيضاعف ليك في في القنطره محدش يعرف ياخد منك حاجه في الجنه باب من ابواب الجنه في العرض على الله الا الصوم فانه ليه ساعه الموت فرحه عند لقاء الله سبحانه وتعالى في كل مرحله في كل لحظه من حياتك الصيام افراح وانت صايم طول الصيام دعوه مستجاب دعائك مستجاب حتى تفطر تضيع ده ليه تضيع كل ده ليه يبقى اذا الصيام ما تنسوش ان شاء الله يوم عرفه جاي اهو ان شاء الله يوم الاحد نجتهد بقى ان شاء الله ويوم عرفه اللي يقدر يعمل من الوقت افطار للصائمين اللي يقدر من الوقت إن شاء... نجتهد ونرتب يا جماعه عباده يوم عرفه بكل طاقتنا وبكل قوتنا ما ننساش ابدا من اصبح منكم اليوم صائما هي بكره ان شاء الله انا يا رسول الله من عاد منكم اليوم مريضا انا يا رسول الله بكره بقى كلنا نبقى كده ان شاء الله من تبع منكم اليوم جنازه انا يا رسول الله من اطعم منكم اليوم مسكينا انا يا رسول الله يا رب اللهم اعنا على طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين رب تقبل توبتنا تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضى بها عنا اصلحنا اصلح قلوبنا اهدنا اليك صراطا مستقيما استعملنا لنصرة دينك استعملنا ولا تستبدلنا فرج كرب اخواننا المكروبين في غزة غزة يا رب وفي العراق يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا